السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ف اليوم موعدنا مع لقاء أرجو أرجو أن هو يكون أكثر توضيحا لنفسك يعني اليوم موعدنا مع لقاء أرجو منه وبه ومنك وبك ان انت تغوص معي في اعماق نفسك نفسي كلام الكبير ده خلينا نفسي ان احنا نكون اكثر شفافية مع نفسنا نشوف نفسنا اكثر وضوحا اكثر عايز اقول ايه تشوف نفسك بجد ليه لان احنا يمكن في الجزء السلسلة اللي فاتت اللي هي اعرف ربك اللي هي ان شاء الله سنستكملها بالمناسبة يعني هي بس احنا هنعملها مواسم يعني تمام لان الطبيعي يعني خلينا نقول هذا زمان انتشر فيه الملل تمام فبقيت انت في حاجات كتير قدامك حلوة بس ما فيش مانع من ان انت ايه اه دي شوية ودي هما دي حلوة ودي حلوة بس بنعين يعني يمكن تشتاق يعني يمكن يوحشك الكلام عن عن ربنا سبحانه وتعالى فخلينا نقول ان كنا بنقول دايما في المقدمة امور معينة وكنت او كنا نضرب على وتر معين وتر وبعدين يعني اللي هيلاحظ كان غالبا المقدمة بتقول لك ها آه ايه مش يلا بقى لذلك ناسب الأمر أن يبقى أول محاضرة بعد السلسلة تكون القرار وهي مش تنمية بشرية كيف تتخذ قرارا وقضية استغلال الوقت وكيف القواعد المثلى في استغلال الوقت و... هي مش كده هي دي حاجات لطيفة بس أنا بتكلم لا هي مش كده مسألة القرار بعمق بشكل يخليني أفهم نفسي وأدور هو أنا ما باخدش القرار ليه أنا ليه بقول الكلام ده لأن أغلبنا إن لم يكن كلنا في أمور كتير واضحة قدامنا في معلومات كتير واضحة قدامي في حاجات أنا شايفها يعني كلنا بتهيالي كلنا عارفين حاجات معينة معلومات دينية شرعية معينة عارفين ان كذا ده يرضي ربنا وعارفين ان كذا ده ما يرضيش ربنا وقعدنا في المجلس ده اتكلمنا كتير للي بيحضر واللي ما كانش بيحضر قبل كده وجاي اول مرة اكيد سمع في حتة تانية حاجة وبقى في عنده حاجة واضحة قدامه ايوه ربنا يرضيه كذا صح؟ بل وزيادة على ذلك احيانا بيكون ايوه ربنا يرضيه كذا او ما يرضيهوش كذا وانا عايز ارضيه وحابب ارضيه وناوي ارضيه وجوايا الرغبة في ارضائه وعاي وحابب قوي ان انا امشي في السكة دي ثم لا اخذ القرار يعني كلنا بلا استثناء لو قعدنا نفصل شوية هنقول ايه اه ان كل واحد من جوه نفسه نفسه نفسه نفسه حلمه او مش حلمه نفسه يكون اي شيء يكون حافظ لكتاب الله يكون مواظب على الصلاة في المسجد يكون غاض للبصر تماما فيش واحدة كده بتفلت إطلاقا يكون منضبط جدا شا... كل واحد فينا نفسه ان ربنا يكون بيحبه زي ما هو بيحب ربنا صح؟ لأن احنا كنا بنقول دايما ليست القضية أن تحبه إنما القضية أن يحبك فهي القضية مش لسه تحبه ما هو كل الناس هتحب ربنا سبحانه وتعالى الإنسان مجبول على حب من أحسن إليه وكنا بنقول وهنقول تاني إن لو كل يوم لو هفترض لو يوم السبت ده كل اللي يجي في المسجد هنا وهو ماشي ياخد 100 جنيه ايه اخبار يوم السبت يا سلام لو الاسبوع كله سبت درس السبت هو في زي درس السبت تمام هنلاقي واحد شاعر طالع يشعر في درس السبت ليه في 100 جنيه مش رشوة بس انت فرحان الانسان مجبول على حب من احسن اليه هي كده هي كده غصب عنك فكل الناس اتولد لقى نفسه عنده نعم كتير جدا بابا وماما وجده وتيتا وال... و... وبيته و... وبالمناسبة وحتى لو نزلنا كده لو مفيش بابا او مفيش ماما او مفيش في حاجات كتير يعني الدنيا مليانة نعم ان انت بتتنفس ان انت عندك صحة ان ان ان فيخليك انت بتحب ربنا ولكن كل الناس بتحب ربنا طبيعي يعني اللي هو الحب العادي مش الحب العبادي اما الحب العبادي ده امر اخر لو الحب الباعث على الطاعة ولكن الحب العادي اللي هو اللي هو الجبلة مش قصدي ان انتوا جبلة بالمعنى انا قصدي الجبلة ان انت مجبول على ذلك خلقت تحب كل من احسن اليك ايا كان فانت تحب ربك ولكن ليه ما تاخدش القرار عايز ترضيه ولكن يعني مش مش عارف لان هو بيجي يقول لك انا عندي مشكلة في غض البصر هو عارف ان ايه ها انها حرام بل هو جاي يشتكي من نفسه يعني هو عايز يبطل ثم يخرج ويقع في الغلطة تاني في حاجة في في حاجة يعني خلينا نقول لما اتكلمنا عن درس السبت اللي فات عن درس الفجر يوم الحد كم واحد صلى الفجر في المسجد مش واحنا قاعدين كده يعني آه يعني حسنا بالذنب أكيد ما فيش واحد حس بالإعجاب مثلا بنفسه قال لك ما شاء الله عليا ما شاء الله ربنا يحرسني يعني ما فيش حاجة أكيد حسيت بالذنب حسيت بالتقصير يا أخي إنما إيه اللي حصل ليه ما خدش القرار كنا قلنا لكم قبل كده وإن كان كبر عليك إعراضهم ها فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلاما فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون الشاهد إنما يستجيب الذين يسمعون إن إن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف بعض الناس بتعرض ربنا سبحانه وتعالى بيقول له وإن كان كبر عليك إعراضهم إن الناس دي بتسمع زي حالاتنا كده اهو ثم لا يمتثلون فكان ده يضايق النبي صلى الله عليه وسلم منطقي أصل هو النبي بيحب ربنا فمش نفسه إن هو لا ده نسمه نفسه إن كل حاجة تطوع لدين الله عز وجل ولكن لما حد بيعرض يزعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش بقى ما كانش يزعل للزعل اللي هو اللي احنا الحاجات اللي احنا بنزعله دي كان بيزعل لله صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى رد عليه وقال له انما يستجيب الذين يسمعون وكنا قلنا ابن القيم كان بيتكلم بيقول ان السماع سماعان سماع القلب وسماع الاذن ثم هم بيسمعوا او احنا بنسمع كتير مننا بيسمع سماع ايه الاذن ايه فكرة ان قلبي مش سامع يعني حلها لي هي ايه المشكلة هو ايه الو... هو في ايه هو انا ليه قلبي مش سامع طيب خلينا بس نقول كلام مهم جدا ليه ممكن واحد دلوقتي في المجلس بتاعنا ده ممكن يشعر بالتقصير ثم يخرج يجد أن الأمر كأن كأن, كأن شيئا لم يكن اتبخر سبرته ايه الموضوع ده جيب لكم كلام لابن الجوزي وانا اعشق حقيقة ابن الجوزي وابن القيم تمام وانصحكم ان انتم تقرأوا اي كتاب لابن القيم لابن القيم وابن الجوزي اي كتاب لابن القيم ابن الجوزي يعني في طبعا لا شك ان عالم جليل ولكن يمكن بيحتاج يكون اكثر يحتاج ان انت تكون اكثر تمحيصا يعني عشان خاطر بيبقى فيه بعض الاشياء محتاجة لنوع من أنواع التدقيق منك أنت كقارئ يقول ابن الجوزي قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة بس الكلام بقى فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة قال لك إيه شكل المشكلة دي كانت قديمة مش مش مش مش زماننا احنا بس إن أحيانا في مجالس الذكر الواحد ايه يشعر اه والله لازم اصلي بقى ويبقى عندي دم لازم اقوم بقى الفجر لازم اغض بصري بقى مش ممكن وهو قاعد تنزل منه دمعة ثم يخرج بيحصل قسوة تاني في حد بيلاقي الموضوع ده عند منكم انا عارف انتوا ناس صالحين ما شاء الله بيحصلش ولكن خلينا نضيع وقت مع بعض قال لك إيه قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القسوة والغفلة فتدبرت السبب في ذلك فعرفته ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة هو تبين ايه السبب هنتكلم فيه ولكن قال لك ان ليه بقى بيبقى الازدواجية دي ان هو هنا كده وهنا كده قال لك لان الحالة العامة للقلب بتبقى مختلفة بتبقى متغيرة وبعدها لسببين بتختلف لسببين واحد قال احدهما ان المواعظ كالسياط والسياط لا تؤلم بعد انقضائها وإيلامها وقت وقوعها إن المواعظ دي التذكير العتاب أحيانا كالسياط ينزل عليك يوجعك ثم خلاص خلص الموضوع انتهى الموضوع انتهى قال والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا وأنصت بحضور قلبه فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان فهمتوا حاجة؟ إن وقت سماع الموعظة قال لك إيه تاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة يعني أنت قاعد دلوقتي مستني حد يديك فلوس ها لا في واحدة ممكن تعدي من قدامك دلوقتي تشغلك لا طيب البنت فلانة الفلانية أحسن بنت في الدفعة موجودة لا في حد ممكن يكلمك في التليفون وتقعد تتكلم معاه لا شغلك اخباره ايه مفيش مفيش حاجة مفيش حاجة قاعد على كرسي مثلا نحاس وزخرفة وبتاع والباقي قاعد يعني على على البلاط كلنا قاعدين في المسجد كلكم قاعدين على الارض أنا الوحيد اللي أجدع منكم جايب كرسي معايا هنا ها مفيش حد مفيش حد مستني حاجة من حد مفيش شواغل مش في دماغك حاجة م- م- مش عايز غالبا بتبقى مخلص أمورك قبل ما تيجي أو مرتب على بعد بعد ما تخلص ان انت تعمل حاجتك انما الشوية دول خلصوا عشان خاطر كده لو طولنا سنة او سنتين وانت كان وراك حاجة تبقى قاعد مش على بعضك تبتدي تتعب و- وتتضايق وايه في ايه مش فكرة ان انت ظهرك وجعك لا ده فكرة ان الشواغل ابتدت تدخل عليك من وانت جوه وهي دي نفس فكرة عدم الشخو- الش- الخشوع في الصلاة لان انت بتبقى حاشر الصلاة في اليوم يعني انت بتبقى كده ايه عارف ان لما لما تيجي تحشر حاجة حاشرها في اليوم هي مش ده وقت الصلاة وبعدها وقت معرفش ايه وبعدها وقت ايه فلا هو ده وقت كذا ووقت كذا وبينهما صلاة وبينهما صلاة فانت بتحشر الصلاة فتيجي تخش في الصلاة مش مركز في الصلاة ليه لان انت الافات اجتذبتك الشاهد ان حالة سماع المواعظ يكون الانسان فيها مزاح العلة ما عندوش علل ما عندوش حاجة ما عندوش حاجة بتشده قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا خلاص مش قادر تفكر حتى يقول ساعة خليها مع ربنا أهو تكفر ذنوب بقية الأسبوع تمام وأنصت لمن قال يعني وأنصت بحضور قلبه فإذا عاد إلى الشواغل أول ما تطلع بره بقى ها إيه الأخبار ويلا بينا ونعمل والفلوس والدنيا والذنوب وعلبة المعرفش ايه والبنات فين وايه رأيك انا جبت البتاعة دي جديدة عجبتك ولا مش عجبتك مفيش واحدة جوه هتقعد تخش تقول لهم مثلا انا كذا مثلا ايه رأيك في دي جديدة ولا حلوة ولا مش حلوة مش وقته اول ما نطلع بره بقى وايه الاخبار وفلانه عامله sale والمحل الفلاني عامل sale ويلا بينا نحضر و- كده يعني انما دلوقتي لا قال إلا أن قال فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها فكيف يصح أن يكون كما كان إيه الفكرة بقى اللي أنا عايز أقولها لكم إن ده الفرق بين هنا وبره هنا واي هنا يعني اي حد بيحضر في اي حته ده الفرق بين المجلس ذات نفسه وبره وبالمناسبه وده الفرق اللي لما هيجي حد يقول لي ايه بتفرج على الدرس على اليوتيوب ولا بسمعه على الساوند كلاود لا يعني لا ده ده ده حاجه تانية يعني ده يعني المسجد امر اخر بالمناسبه ايضا تاني قعده الارض دي غاليه والله قعده الارض دي غاليه غاليه في ناس مش متعودة تقعد على الأرض مش متعود على فكرة وما تيجي دلوقتي ممكن تبقى حاسس ان انا مأفورها حبتين ايه يعني مش مهم يقعد إيه؟ لا ليها قيمة ليها قيمة اذكر إن كنت كنت مسافر انا وواحد صاحبي وعلى الطريق الصحراوي دخلنا مسجد المهم المسجد كله كله كله بمعنى كله تمام آه، بيوت عنكبوت وخيوط وكلام من ده فكان قال لي ايه صاحبي قال لي اللي بنى المسجد بيته كده ها لا بيته مش كده مستحيل انما بيت ربنا يبقى كده عادي إيه، انما بيته هو مش كده تمام لو اتقال له بقى تعالى نظفه يعمل ايه هيكسل 3 4 5 6 10 ايام تمام وبعد كده يوصي واحد ان هو يجيبه طب لا لا لا قلت لواحد تعالى انت بقى اعمله هتعمله بنفسك يقول لك ليه ما ربنا موسعها علينا انا فاهم ان ربنا موسع علينا وحلو ان انت تستغل يعني save time and save يعني ال- الحصه دي الحته دي حلوه يعني وتجيب واحد يعمل حاجه مكانك عشان خاطر آه، استغلال الجهود واستغلال الوقت وتوظيف الامكانيات كل الكلام ده كويس انما في واحد مش هيعمل كده مش عشان خاطر كده عشان خاطر انا ما نضفش وانا بقول لكم في هذا زمان ممكن واحد يجي ما يقعدش المسجد عشان خاطر انا ما اقعدش على الارض وما تستغربوش ان ده موجود فنسأل الله عز وجل العفو والعافية ويا رب يكون مش موجود في يوم من الأيام الشاهد إن إن الفرق في النقطة الأولى بين إن الموعظة تنزل كالسياط والسياط لا يشعر بها من ضرب بها بعد الضرب خلاص بتنقضي امتى ده يحصل لما يكون بيتعامل مع اللقاء ان هو ايه سياط اما ان كان جاء يشرب ليرتوي هيخرج وهو ايه ها خلاص ارتوى بقى ارتوى انما اللي هيدخل هقول لكم تاني لما كما قال الحسن ان الله عز وجل انزل هذا القران ليعمل به فاتخذه فاتخذ الناس من تلاوته عملا فهمتوا حاجه تمام فهي ان المفترض هذه المجالس قمنا بها ليعمل منها تكون نقاط انطلاق في حياة كل واحد فينا فاتخذها البعض هي ذات نفسها ايه عمل وبقيت اليوم الاسبوع عادي بقى خلاص انت عادي يعني جاء لما واقعيا جاء ليقيم على نفسه الحجة فقط جاء ليقيم على نفسه الحجة فنسأل الله عز وجل العفو والعافية يقول ابن الجوزي وهذه حالة تعم الخلق إلا أن طبعا أول ما تعم الخلق دي تقوم أنت عامل إيه الحمد لله كلنا طلعنا كده مش هتغير قال وهذه حالة تعم الخلق إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي من غير التفات فلو توقف بهم ركب الطبع ضجوا كما قال حنظلة عن نفسه نافق حنظلة مش عارف فاهمين ولا لا بس كلامهم على رأي الشيخ كده كلام زي الفل خلينا نشرح بيقول ايه قال وهذه حالة تعم يعني اغلب الناس كده الا ان ارباب اليقظة الناس اللي عندها يقظة الناس اللي جاية هذه المجالس لتتعلم وتعيش بما تعلمت به الناس اللي جاية كي تتغير الناس اللي جاية تتخذ من هذه المجالس عملا في حياتها لا أن تكون في نفسها عمل الناس دي وضعها مختلف ليه؟ إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر الناس دي الأثر بيفضل موجود ليه؟ عشان خاطر حاجة مهمة جدا فمنهم من يعزم بلا تردد ويمضي بغير التفات من غير التفات انه يعزم القرار من مكانه ويمضي في القرار من مكانه من غير تردد ولا التفات هو دلوقتي قاعد خد قرار عشان خاطر كده كنت بقول لكم مش عارف بتركزوا معايا ولا لا بقول لكم ربنا مطلع على قلبك حالا دلوقتي اهو واحنا قاعدين في المجلس وانت بتقول لا مش هعمل او مطلع على قلبك وانت دلوقتي اهو في المجلس بتقول بقلبك انت ما نطقتش بس بتقول نجرب والله يمكن وننفع او مطلع ان انت جوه قلبك بتقول ايوه انا تبت انا بطلت انا هعمل انا هخلص موضوع منتهي ما فيهاش قرار طب نتناقل قرار الشيطان يجي يقول لك يا ابني استهدى بالله ما تتسرق قرار يا عم انت طب والبنت اللي قرار عشان خاطر كده بيجي يقول ايه يقوم باعت في التليفون ماشيين مع بعض بقالنا بنحب بعض بلاش هو بيقول كده بنحب بعض بقالنا 3 4 5 سنين فترة طويلة كل الناس عرفتنا مع بعض اسيبها هبقى ظلمتها سيبها طب ما هو مين هيعب انت مالك توب وسيبها وامشي طب ما هي اصل ما- مالهاش يعني اسيبها اه سيبها يفضل الشيطان يقول له ايه هتسيبها بعد هدية الفالنتين اللي فات دي كانت تحفة دي كانت تحفة انت مش خدت هدية خلاص خد الهدية وسيبها وبعد كده خد الهدية لأن الهدية دي حرام فروح اتبرع بيها لأي حاجة تمام الهدية دي حرام فروح اتبرع بيها لأي مؤسسة بقى خيرية اقول لهم ايه انا جاي الهدية دي اه بمناسبة المعرفش ايه بمناسبة ان انا تبت ربنا يا رب يهدينا ويتوب علينا ان بيجي بعد كده يفضل يبص يعني هتخلص من كل ده طب والفلوس اللي اتجمعت طب واصحابي راس المال راس المال بغض النظر عن عن ايه كان راس المال الصحاب المعارف الخروجات الفسح المتع الهدوم يعني عشان خاطر كده تيجي مثلا تقول لها ما ينفعش تلبسي اللبس اللي انت لابساه ده لازم تبطلي تقول لي بس انا كل هدومي كده ما انا عارف ان كل هدومك كده ما انا عا- ما انا بقول لي- جاي اقول لحضرتك ما تنفعش تلبسي الهدوم دي عشان انا عارف ان كل هدومك كده يعني ما انا هي مش نزوه مع ال- مع البنطلون ده ما انا فاهم ان حضرتك كل يوم بتنزلي بيه او باخواته يعني فلازم تبطلي تقول لك ما انا كل على طول بل... يقول لك لما بلبس جيبه بحس ان انا كبيره لا عادي على فكره كان عندك ثلاث سنين وكانت مامتك فرحانه بيكي وبتلبسك جيبه برضه وعلى فكره انا ما قلتش جيبه انا بقول عبايه يا ما ما لان في جيبه ممكن تكبرك انما العبايه مستحيل هتكبرك صح؟ فهي الفكره وكمان تكبرك قدام مين؟ قدام الناس طب وقدام ربنا فليه قاعده في المجلس ممكن تبقى ضميرها بيأنبها انا عارف بس اول ما تخرج تبص في الدولاب لا ربنا يهديني حلو بس خدي بالاسباب الشاهد ان ارباب اليقظه الناس اللي عايزه تكمل الناس اللي فاهمه الطريق الى الله عز وجل الناس اللي فاهمه ان هو هيموت وهيقف وهيتحاسب وفي جنة وفي نار فاهم دي الذين آمنوا بالله واليوم الآخر أنا نفسي نعمل إحصاء كده لكلمة اليوم الآخر قضية الإيمان باليوم الآخر لأن أنت لما فعلا قضية الإيمان باليوم الآخر دي تبقى قدام عينيك هتهون حاجات كتير هتهون لو أنا جيت دلوقتي قلت لكم قلت لكم اه والله لو انا جيت دلوقتي قلت لكم هنعمل دوره في الفقه نفسي اعمل الموضوع ده مره بس بس متردد هنعمل دوره في الفقه ممتاز ممتاز مين يجي مين يجي يا جماعه مين اه هتلاقي طب هنعملها ب 500 جنيه لكن بعد ما نخلص هعمل امتحان ولو جبت اكتر من 90% هرجع لك 500 جنيه تاني نفس الناس هتيجي ما احنا في الواسع نفس الناس هتيجي اقول لك طب ما طب ما تخليها ب 50 جنيه طب ما ينفعش تعتبرني مثلا من شهداء 25 يناير طب انا ابويا مثلا حارب في 6 اكتوبر وخد شظيه يعني انت ما ما فيش حاجه لنقابه المعلمين يعني هتلاقي كل واحد بقى جاي ايه يعمل لك انما لما نيجي نقول دلوقتي تعال نعمل دوره ببلاش كده من غير يوم تقييمي ايه اللي اخبار آه ك- يلا يا- يا- ده انا هحضر مرتين انا ذات نفسي انما لما نيجي نقول لك كذا بفلوس وهتاخدها بعد ما تيجي تقول ايه اه لا مش افكر هستخير بقى واقول يعني عارف اللي هو ايه هفكر واستخير واستشير واعمل فوت على النت و- ونشوف الموضوع ايه ونعرض نعمل دراسه جدوى استنى خمس ست سنين واقول لك يعني بس- بس خلي تليفونك مفتوح اهم حاجه ف- فهي كده ده فضلا ان انا قلت لا ده انا جبت القمه انا ممكن اقول مثلا ايه هعمل امتحان بس بس انا عارف ان انا لو عملت امتحان بس ايه اللي هيحصل في ناس ما بتجيش الامتحان لا احنا ندفع بقى 500 جنيه عشان خاطر تيجي الامتحان مش عايز خلاص مش مهم ال 500 جنيه وما تتعلمش مش فارقه ما تذاكرش هنشتري بيهم بقى كتب للي عايزين يتعلموا ونديهم هم يقروها ومش مهم وان شاء الله يبقى لك الاجر بس هتبقى تقيله صح صح ولا غلط انا خش وجيب الحاجه من جوه على فكره قلوبنا من بره شكلها عادي احيانا يعني انما لو دورت كده وافترضت الافتراضات عشان خاطر تعرف ايه الاخبار هتلاقي نفسك في حاجات كتير محتاجه تتظبط منها تفكيرك في ال 500 جنيه دلوقتي ربنا يعفو عنا قال وهذه حالة تعم إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر فمنهم من يعزم بلا تردد خلاص الموضوع منتهي هو سمع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة فسارع ولم يلتفت سابقوا سابق ولم يلتفت الموضوع بالنسبة له منتهي قال ويمضي من غير التفات يمضي من غير التفات فلو توقف بهم ركب الطبع لو لقى نفسه كده بيقول ايه لا لا لا لا لا لا لا ده الموضوع فيه 500 جنيه افرض يا عم قليت عن ال 90% يبقى راحت عليا ضج وقال تولع ال 500 جنيه ضج من جوه لك وهي المشكله 500 جنيه انت عايز فلوس كما فعل حنظله ضج به لضجوا كما قال حنظله نافق حنظله انه حنظله كان ماشي بيفكر الموضوع داير في دماغه نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين ثم ننصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنعافس الأزواج الزوجات والضيعات والأولاد فننسى كثيرا لا لا لا لا لا هو أنا بوشين هو أنا بوشين هو أنا بوشين لا أنا عايز بس واضح إن فيه حاجة غلط جوه فضج فجلس يبكي وقال نافق حنظلة فكان الصديق صادقا مع نفسه فلما رآه وقص عليه ما حصل قال نافق أبو بكر إنما أنا وإنت لو شفنا حنظلة هنقول إيه يا عم احمد ربنا ان احنا اصلا عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم بص الحلاوة بص الجمال ده, ده احنا لو كنا من المنافقين كفاية في ناس كده في ناس كده وفي واحد تاني لا عشان خاطر كده ابو مسلم الخولاني بنقولها كتير القصة دي بس قلت لكم ملهاش قرين كان معلق في المحراب بتاعه ايه صوت كرباج لما يصلي ورجله توجعه ايه اللي يحصل يضج لا ما انا مش هروح في الاخر يوم القيامة مش مصلي كتير عشان رجلي وجعتني لان انا عايز اصلي انما المشكلة في مين في رجلي يمسك الصوت ويضرب رجله ويقول قومي فوالله لأزحفن بك إلى ربي حتى يكون الكلل منك لا مني أنا ماليش دعوة يروح يقول يقول يا رب قلت لها تقوم ومفيش كانت ضعيفة لو كان معايا رجل أقوى كنت قمت ثم يقول أيظن أصحاب محمد, أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا من ورائهم رجالا قصة المنافسة وأن الناس ماضية بغير التفات ولا تردد ده بينافس ناس في عصور تانية مش عايشين معاه لأنه كان صادق ونحسبه عند الله عز وجل من الصادقين يقول ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا ده نوع تاني بقى ويدعوهم ما تقدم من المواعظ إلى العمل أحيانا فهم كالسنبلة تميلها الريح في ناس تانية عندها صدق آه شوية ولكن يعزم بتردد ويمضي بالتفات يعزم بس بتردد ويمضي بس يبص ورا كده ايه الاخبار بالتفات فاخباره ايه ده كالسنبله يا الهوا كده يجي رمضان كلنا نصلي خلص رمضان كلنا بنبطل صلاة يجي رمضان يمسك مصحف يروح رمضان يسيب المصحف يتعرف على شوية أصحابه ناس كويسين ومحترمين وابتدوا يمسكوا المصحف ويروحوا دار يمشي معاهم جميل لقى ناس أحسن و بس ضعاف في الموضوع ده شوية يمشي معاهم وينسى المصحف كده وكده كالسنبلة ما تقفش مشكلة السنبلة دي ايه ان هي بتفضل تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر الى ان يأتي عليها لحظة تنكسر وتقع وتموت فلا يدري أيموت على هذه الريح أم على هذه الريح فهذا لا يضمن له حال قال وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعه هو هو ده بقى النوع اللي إيه؟ الأول كماء دحرجته على صفوان صفوان ده زي أكنها زلطة كده حباء يعني حجر أملس لا يحتفظ بماء ولا يحتفظ بشيء نزل عليه خلاص ايه اخبار المحاضرة النهاردة جميلة لا ما كانتش قد كده محاضرة المرة اللي فاتت كانت احلى انا احب الناس اللي تد... يعني في ناس كده هوية تطلع تقول لك ايه لا ال... ما كانتش نفس مستوى المرة اللي فاتت لا تكونش فاكر ان انا جايبك عشان خاطر تبقى ناقد يا ويت ما تجيش تاني مش عاجب امشي ما تجيش تاني روح روح لهم بس انا بتكلم في ان في واحد قاعد ايه مركز انت مركز في ايه يا ابني يعني انت هو ايه الواحد ي... يعني هو انت جاي تعمل ايه ولا ايه مش فاهم ما جعل الله للرجل من قلبين انت قاعد بتعمل حاجتين في نفس الوقت ملوش اي علاقه ببعض فركز وركزي الشاهد ان ابن الجوزي قسم الناس في المجلس لثلاثه أناس أرباب الصدق الذين يسمعون قول الله عز وجل وقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيمضون بلا تردد يعزمون بلا تردد ويمضون بغير التفات لا يلتفت إلى دنيا ولا إلى مشاكل ولا إلى أي شيء وعزم قوي وآخرين وأخريين نوعين كمان الاثنين فيهم تردد والتفات ولكن زاد التفات وتردد أحدهما على الآخر فلما زاد التاني طلع بقى زي السنبلة كده شوية وكده شوية ولما قال ايه الأخبار لما زاد أكتر بقى زي سنبلة وقعت في حتة معينة بقى وقتها بيسمع هو في خير هو بيجي هو في خير هو بيجي ولكن مش عايز ياخد قرار لا مش عارف مش للدرجه دي يعني احيانا حتى يجي يقول لك بص انا عايز ابقى كويس بس مش للدرجه اللي في دماغك انا ساعات اقول لهم طب هو وايه الدرجه اللي انا في دماغي يعني خلينا برضه واضحين يعني خليك شفاف مع نفسك ايه الدرجة ايه الحاجة اللي انت رافضها فيها آية او حديث قول لي قول لي قال الله وانا مش هسمع قولها كده يعني خليك كده صريح كده ولا انت عايز ايه عايز مجاملات مش وقت مجاملات والله مش وقت واحد قريبنا أسأل الله عز وجل أن يكتب له الشفاء وأن يغفر له ذنبه وأن يكتب لها حسن الخاتمة وأن يعفو عنها قاعد في المستشفى ربنا عافيه حاجة يعني الأطباء يقولون أيام احنا بنتكلم في أيام حاجة كده يستحيل يعني من وجهة نظر الطب أمر بيد الله ولكن حاجة كده قاعد بتكلم معاه بيقول لي كلمة يا رب نتعلمها قال لي ايه ما عملتش حساب اليوم ده ان انا ابقى عايش ما متش عايش متش بس مش قادر ومش عارف يشعر بآلام ما نفعش معاها أي شيء أي شيء أنا لو قلت لكم أسماء ده وأنا عارف إن أغلبكم ممكن هيبقى قاعد حاسس إن أنا بتكلم في فلبيني فمش هقول أسماء دول لأن ملهاش لازمة ولكن مفيش جاي حاجة جايبة نتيجة خالص مش عارف يعمل أي حاجة في حياته يكاد يكون سكران من الألم لا ينام وكلمة لا ينام دي أما بقولها مش بقول لك إيه ده أنا ما نمتش من أول امبارح قصده ما نامش من أول امبارح ال 48 ساعة بتوعه إنما هو نام كل يوم خمس ساعات ثلاث ساعات ومعتبر نفسه ما نامش اللي هو ال- الكفاية إنما كلمة ما نامش ما نامش لأن هو أصلا مش عارف ينام يعني كده مش مرتاح والله وكده مش مرتاح وكده مش مرتاح وعلى وشه مش مرتاح وعلى... مفيش حاجة بقول له طب نعمل ايه قال لي انا مش عارف انا عايز ايه انا, أنا مش عارف فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا انت فيك صحة تعرف تقول سأفعل ثم منا من يكفر نعمة الله عز وجل عليه ولا يفعل فنسأل الله عز وجل العفو والعافية طيب خلينا نقول الأمراض التي أصابت النوع الثاني والثالث اللي هو سماعه ضعيف أو ما بيسمعش أصلا بس هو عنده شيء من الخير أن جاء لا شك أن هم أكثر من مرض وأكثر من أن نحصرهم في درس واحد ولكن ثلاثة أعظمهم ثلاثة أكبرهم ثلاثة أظهرهم ثلاثة الأول وأنا عارف إن ممكن بعض الناس تبتدي تحس إن إحنا دخلنا كده إيه أنا داخل في منحنى دلوقتي دروشة يعني أحس إن أنت هتاخدني في نافق آه في كلام آه ما يتمسكش لا ركز أو كلام متكرر لا ركز ليه تكرر لو انا اديتك كل يوم كل يوم لو انت دلوقتي مثلا قلت لك قلت لي افعل كذا وقمت اقسمت بالله لا افعل وفعلت التالتة مرة تانية وتالتة ورابعة وكل ما مرة اقسمت بالله ان افعل افعل لما اجي اقول لك بعد عشر سنين اقسمت بالله ان افعل هتشك في كلامي ها لا انما لما اجي اقول لك والله عينيا ده انا عينيا ليك الاثنين يا نهار ابيض والله العظيم لا اعمل لك الموضوع وانت لما اجي اقول لك بعد كده اهو والله العظيم هتقول ايه؟ لا لا والله العظيم سيب ربنا يا عم تمام خلينا بس احنا مع بعض في المشوار ده تخلصوا دلوقتي صح؟ ليه؟ لأنك ابتذلت القسم ابتذلته من كتر استعمالك ليه ما بقاش في عين الناس له قيمة اللي هو جاي منك ليه عشان انت اللي عملت فيه كده زي ما تيجي تلبس حاجة مثلا كل يوم لمدة شهر يجي بعد كده عندك فرح ينفع تروح بيه ما ينفعش لازم تشتري حاجة جديدة ليه ما ينفعش لان بعد شهر كل يوم بتلبس الموضوع ده ايه الاخبار هيبقى شكلها عامل ازاي اه اتبهدلت ففي حاجة دلوقتي ممكن تتقال أنا كل ده بقدم عشان خاطر عايز أقول حاجة وخايف إن ممكن تتقال اتقالت 100 مرة ممكن قبل كده وانت سمعتها كتير ولكن ايه المشكلة فين المشكلة أنك ابتذلتها انت ذات نفسك ابتذلتها فلما تتقال عند البعض يشعر ان ايه ايوه ايوه ايوه يبقوا صحيني في العنصر اللي جاي يعني ايه صحيني بعد ما الفيلم مع نص الفيلم ما يجي عشان خاطر انا شفت الحته اللي في الاول عارفها عارفها لذلك اسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم اليقظه والبصر الذي نرى به مواضع أقدامنا في الطريق أول مرض حب الدنيا والركون إليها وما تقول ليش قديمة عشان لو قديمة تبقى بدل المصيبة ها لا مش مصيبتين مصيبة بس قديمة برضو مصيبة برضو واحدة بس قديمة بس مصيبة كبيرة حب الدنيا والركون إليها ليه واحد ما ياخدش القرار يعني اللي عارف ان كذا فرض اللي عارفة ان الحجاب فرض اللي عارف ان الصلاة في المسجد فرض اللي عارف ان القرآن ده كلام ربنا اللي عارف انه لو شتم حرام اللي عارف ان الكذب حرام اللي عارف انه ما يقدرش ما يقدرش يقول لأم لأمه أوف أو يي أو ها قولي خلاص ماشي حاجة تانية السلام عليكم أم يا عم اللي عارف ان ده عقوق اللي عارف انه ما ينفعش يسمع اغنيه ولا يتفرج على تمثيلية ولا يشوف فيلم اللي عارف مش عارف ياخد القرار ليه انه حابب الموضوع ده حابب الدنيا حابب الحاجة بغض النظر عن حكم ورأي ربنا فيها مش عارف كلمة رأي ربنا فيها دي تنفع ولا ما تنفعش بس خلينا في حكم ربنا فيها إن يعني هي حلوة بقى في علاقة شخصية بينهم وبقى شايف ان دي حاجة حلوة يطرح لها بل مش بس حبها ده ركن ليها بقى ميال ليها على فكرة وما يميل للحاجة ايه اللي يحصل يميل عن ضدها يعني يا جماعة اللي بيقرب لربنا بيبعد عن الدنيا مش تبقوا عارفين وبلاش دلوقتي يكون في واحد شايف ان انا بكلمه عن الدنيا ايوه ايوه يعني بلاش نرجع ايه آه لشبهه السبعينات اللي هي كانت بيقولها مثلا الناس في السبعينات دي يعني دي دي قديمه قوي يعني مش هينفع احنا الجيل بتاعنا يقول نفس المواضيع انا نفسي نطلع حاجات جديده شويه تمام اللي هو ايه ايوه بقى ونقعد في المسجد بقى كلنا و, و وما نشتغلش بقى ونجيب امل اه بقى سيب الموبايل بتاعك بقى و, و وجيب خيمه وهو ده مش وحش بس هي مش حياتنا يعني هي كانت تنفع في وقت من الاوقات كان في ده الصح تمام ليه كان ده الصح لان ده كان اللي كان موجود يعني ما كانش ينفع واحد يتبطر يقول لك انا هقعد في فيلا ما كانش في فيلا ساعتها او شقه او عماره ما كانش في كانت هي الخيمه وانت لو كنت ساعتها كان زمانك قاعد في الخيمه وكان زمان انا مشغلك في الخيمه بتاعتي تمام ان انا بتكلم في ايه ان ارجع بقى للاصل ارجع للاصل تمام عادي دلوقتي في ناس كتير جدا ملتزمين بدين ربنا سبحانه وتعالى ودكاتره جامعه في ناس كتير جدا ملتزمين بدين ربنا سبحانه وتعالى وناجحين في حاجات كتير جدا فهي فكرة التطور وربطه أو آسف فكرة آه الرجعية والبدائية والخيمة والجمل والصحراء وربطه بالدين ده لا يبقى انت يعني مش عارف يعني ما ينفعش حد يفكر بالتفكير ده دلوقتي انا ع... انا يعني بتهيألي الحاجات الكائنات دي ماتت بتهيألي تمام مفيش منها دلوقتي ولو في ن... نجيبه بقى ونفرق يعني ده الكائن اللي كان بيقول كذا ما اعرفش ايه انما بقى في دلوقتي ناجح وملتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى بقى في بقى في ده بس في واحد بقى الدنيا قوي الدنيا قوي دي بتبان فين بقى لما يبقى دنيا ودين عايز اغلس عليكم شويه لما يبقى لحيه وتعيين احلق لحيتك عشان تتعين لما يبقى نقاب وعريس لما يبقى صلاة وشغل في تعارض لما تبقى فلوس فسحة وعمرة لما يبقى بابا وربنا لما تبقى ماما وربنا لما يبقى سرير وصلاة لما تبقى محاضرة وأذان لما تبقى صاحبتي القديمة والموقف اللي عملته فيا لما يبقى ضيق وفلوس حرام لما يبقى صدقة وفلوس محدودة في بس محدودة يظهر بقى ها ايه الاخبار لما تبقى صدقة بالجديد جاي حاجة جديدة تتصدق بيها برضو البسها شوية فاكر تصدق بيها يبتدي التعارض يظهر تعرف انت بقى انت ميال فين طبعا انا بديكوا مجموعة آه، امثلة انت بقى دور هتلاقي مش شرط اقول الحاجة بتاعتك اللي انت بتعملها بس انا آه، وعلى ذلك فقس قيس يعني هتلاقي وانت تعرف قلبك افتكر الكلمتين اللي قلتهم في الاول احنا عايزين ننزل في اعماق قلبك يعني جوه كده انت تشوف انت تشوف مش انا اشوف انت تشوف في ميل للدنيا ولا مفيش ميل عشان لو في ميل في ركون في حب عن الاخره هو ده سبب ان انت بتطلع من هنا ما بتاخدش القرار قال تعالى اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره يعني في كده ربنا سبحانه وتعالى قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره في ناس بتبقى عايزه الدنيا ومش عايزه الاخره في كده عايز تشوف بقى حد مش عايز الدنيا خالص واحد زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة يبقى جالس كده على حصيرة حشوها ليف ومأثرة في جنبه وعمر بن الخطاب يدخل يقول يا رسول الله كسرى وكيسر وقيصر يتنعم يتنعمان في الدنيا وأنت تنام على هذه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم زعل احنا في ايه واللي انت بتقوله في ايه اصلا غضب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال مالي والدنيا ومال الدنيا ومالي أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الأخرة مثلي في الدنيا كأني غريب أو عابر سبيل خلاص عجباني آه، عجبتني آه، بوست نازل على النت قريته قال لك ال- ال- الجزمة معمولة عشان خاطر رجليك ما تتوسخش مش عشان خاطر الجزمة ما تتوسخش آه، انتوا فاهمين قصدي ايه؟ إن- انت ايه؟ عديها الاستئثار على فكرة مش قلة طموح والله بس الأنتكة ملهاش لازمة وطبعا هيطلع لي واحد يقول ايوه بس يعني يعني برضو آه، انا ما بقولش ابتذال يعني ما تبتذلش نفسك ت- تنزلش مثلا واخد لك قطعه من هنا لهنا والمسترده بتاعت ما اعرفش ايه كانت واقعه على المعرفش- يعني ما ت- انا ما بقولش خليك مش شخص إن- بس بقول لك ما تجريش ما تجريش قوي قريبنا اللي كنت عنده في المستشفى ده هو ما شاء الله لا قوه الا بالله آه ربنا موسع عليه جامد ما شاء الله لا قوه الا بالله وكانت الممرضة موجودة اللي عملت النظافة داخلة جوه أنا بقول في دماغي كده لو آه، اتقال لها خدي كل فلوسه واديله صحتك واتقال له اديك اديها كل فلوسك وخد صحتها هو هيقول ايه؟ آه طبعا ليه يا عم تاخد كل الفلوس يا عم اقوم أ- اقوم وابات في الشارع بس ما احسش بالقلق طب وهي تقول لك يا عم بفلوس وايه يعني هعمل بيها ايه بس امتى بقى الموضوع ده يحصل لما يتبين الحق خلاص اهي انما لو جيت لي في ال- في العافيه ممكن تلاقي هيتبين بقى الصادق من الكاذب هيتبين ساعتها الصادق من الكاذب لذلك حب الدنيا يجعلك تركا إليها فتحب عليها وتبغض عليها وتغضب لها وتفرح بها تحب على الدنيا وتبغض على الدنيا اللي ياخد منك حاجة ويزعلك في حاجة في الدنيا آه، تزعل منه يعني هضرب مثال صغير تمام انا عارف انتوا هتقولوا إن دلوقتي عليا مش واقعي تمام بس آه، اي واقعيه تتكلم عنها ده رد بعد ال... قبل قبل ما اقول الكلمه لو انت واحد صاحبك قلت له هتصحيني صلاه الفجر النهارده فقال لك خلاص ممتاز وناس هيصحيك وضاعت عليك صلاه الفجر هتزعل هتزعل ولا مش هتزعل هتزعل طب لو نفس الصاحب هو هو قلت له صحيني عشان الامتحان بتاعي الفاينل بكرة فناس هيصحيك وضاع عليك الامتحان هتزعل بصراحة كده هتزعل على انه اكتر ما ما حدش يجاوب عرفت احنا مع مرضانين وعيانين ولا لا يعني ع- عرفتوا احنا عيانين ولا لا أ- اهي اهي شخطة كده عمر بن الخطاب لما راح لأبو عبيدة على ما أذكر وداخل البيت ما لقاش حاجة إلا السرج بتاع الفرس لما يجي يطلع يجيب الفرس يقوم ح- السرج حاطه على الفرس وماشي بيه وما يخش ياخد السرج معاه وينام عليه آه، قال له يا أبا عبيدة أين المتاع قال هذا يبلغنا المقيل هو أنا عايز أروح فين عايز أروح فين الجنة البتاع ده يدخلني الجنة انما النهارده سامحوني البنات تنزل سامحوني يا بنات ينزلوا يدور على شوكه لمده اسبوعين عشان شكل الشوكه دي من فوق كذا وشكل الصيني كانت النقشه بتاعته كذا قمه ال... الشوكه ثم تموت هذه الفتاه تموت والشوكه تقعد تمام عملت ايه بقى بالشوكه ما بقولش ما تجيبش عشان خاطر ما يجيش حد يقول لي ايه طب ما انت برضو كان لا انا مش بتكلم عن كده جيب ش- بس ما تضيعش وقت كتير في كلام في سكينه وشوكه يعني هات بس مش 100 سنه عشان خاطر كده في حاجات اولى لان بنفس الوقت في نفس الشكل كده اهو بنفس الطريقه نفس طريقه التفكير لو في كتاب عايز ادور عليه ده لو كنت بقرا اصلا مش هدور عليه لمدة أسبوعين وإلا لو دورت عليه لمدة شهر فجيب الشوكة في أسبوعين إيه المشكلة؟ إنما الواقع على خلاف ذلك الشاهد أن من أحد أهم الأسباب الركون إلى الدنيا حب الدنيا والركون إليها اثنين قلة حب الله عز وجل بلاش قلة دي ضعف حب الله عز وجل والانصراف عنه ضعف الحب ما هو لو, لو كان الحب زائد كان اشتغل لو كان الحب كبير كان اشتغل كان ادى كان زمان في عطاء كان زمان تعامل مع الصلاة كده زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال هو بيستريح لما بيخش في الصلاة لأنه يقترب من الله عز وجل أكثر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لذلك هو يحب هذا الأمر ولكن لما يحب غيره أكثر ينصرف عن الأول للثاني فلما أكون أنا قاعد في المجلس وفي كلام بيتقال زي الكلام الكلمتين اللي احنا قلناهم دول بس دي اصلا الحب لله عز وجل ضعيف هتخرج اول ما تخرج وجهه نظرك ترجع زي ما كانت انا بحب ده اكتر من ده شكرا خلاص ايه الموضوع هزعل من صاحبي مع الامتحان اكتر من صلاه الفجر وده واقع يعني وعلى فكره هجيب مبرراتي عادي يعني أنا هنكمل ايوه اصل انا هقول لك حاجه ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وصلاه الفجر دي ممكن لها توبه وكمان غير كده الانسان النايم ده مش مكلف فممكن يبقى معرفش ايه معرفش ايه انما في الامتحان مفيش حاجه اسمها كده وانت عارف حقوق الله عز وجل آه، ممكن الله عز وجل يغفرها انما حقوق العباد بيبقى صعبه بينهم وبين بعض وبناء عليه هي معرفش ايه والمنطق يقول وهيفضل بقى يتكلم الكلام انا آه، آه، فعلا فعلا آه، انا شايف ان انت بتقول كده خلاص احنا هنقعد نضحك على بعض انما المحصله انت ما صليتش الفجر شكر هي دي المحصله في الاخر يعني بعد كل الكلام الكبير اللي انت قلته ده اللي انا متفق معاك فيه انت ما صليتش الفجر انت ما لبستيش الحجاب الشرعي يقول لك اصل بابا هيزعل لو انا لبست ما اعرفش ايه بابا هيزعل وانت فاهم ان بر الوالدين واجب ودي حاجه فرض وحضرتك ذات نفسك قلت لنا مش انا اللي قلت ربنا اللي قال بس النبي قال صلى الله عليه وسلم لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق امتثل امتثلي طب ولو غضب نعمل ايه من اغضب الناس الناس دي بما فيهم بابا وماما الله الناس في غضب الله في ارضاء الله رضي الله عنه وارضى عنه الناس اللي هم من ضمنهم بابا وماما برضه فانا هروح له طب هم زعلوا معلش هحاول امتص قدر المستطاع وبعدين هتعدي هتعدي ولا مش هتعدي إن كان قد قال فقد صدق مش نبي قال صلى الله عليه وسلم بس ما دام قال يبقى هيرضوا ما دام قال يبقى هيرضوا ده لو انا كنت واثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بس لو ما كنتش واثق ساعتها هتلاقي تصرفات تانية فنسأل الله عز وجل العفو والعافية قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يهدي يأتي الله بأمره فلو ده أحب فتربص طيب ايه كمان عشان خاطر متأخرناش زي كل مرة عشان انا افتح ابتديت احس بالالم يعني في مشواغل ابتدت ترجع معلش ركز معايا في اخر حاجة خساسة الطبع احد أهم الأمراض خساسة الطبع إن الطبع ذات نفسه قد يكون فيه خساسة نفسك في إيه؟ نفسك تبقى في الجنة فين؟ أي حتة طب نفسك تدخل الجنة؟ يعني إن أمكن طب يعني نفسك ربنا يغفر لك؟ يعني يا ريت طب ايه اخبار ال يعني ايه ايه ايه اخبار ايه معاك يعني في واحد كده انا عايز اشبهها في الدنيا تخيل طالب مثلا طالب طالب كليه هندسه مثلا وتقول له كده ايه نفسك تشتغل ايه يقول لك ايه يعني مثلا عمل نظافه مثلا مع احترامي لعمل النظافة طبعا بس أنا أقصد شيء معين عمل نظافة مثلا ممكن أشتغل مثلا من اللي هما في الانتخابات دول اللي هما بيعلقوا كده أشتغل مرة كل أربع سنين ممكن أشتغل مثلا صبي أهوجي مش أهوجي صبي أهوجي ايه ابقى قاعد ممكن اشتغل قطه تحت جزار القط الحاجات دي يعني كده مثلا ها ينفع ها ينفع ينفع ما ينفعش صح م- مش مش هتيجي هقول لك لا ن- نفسي بقى نفسي اشتغل في كذا سأله كده نفسك طالب هندسه كده نفسك ممكن يقول لك نفسي اشتغل ظابط مثلا عادي اشتغل دكتور اي حاجه هو اصلا في هندسه بيخرج من المنهج يا عيني الموضوع في حاجه بتحصل كهرومغناطيسيه تخلي الولد تصرفاته مش اه لا في في سنه بتبقى المهم يعني آه، آه، هتلاقي لا نفسي نفسي بقى ان ما فيش واحد بيخرج كده خالص ولو اتقال على كده هيقولوا ايه يا ابني انت ايه ده ايه نفسي اشتغل كده و... يعني جاله واحد مثلا مثلا اتنين محاسبين مثلا لسه خارجين واحد آه، جاله عرضين شركة الكهرباء وشركة سومد تمام هيشتغل فين في سومد طبعا ده هياخد بتاع خمس ست اضعاف شركة الكهرباء تمام تخيل بقى اشتغل قال لك شركة- شركة الكهرباء يا ابني في ايه يا ابني ما تركز انت اتلخبطت ولا ايه ما هو ده الاحتمال الوحيد انت كنت نايم قال لك لا ما مش فارقه مقبول مش هنقبلها انما تختار ايه في الدين اي حاجه طب الجنه اي حاجه احنا احسن من غيرنا احنا كويسين مش انا احسن من غيري والله ده انا عملت ده انا لسه متصدق بربع جنيه اول امبارح شفت ده انا طولت طولت الطرحه بقت لحد هنا شفت شفت ده انا بطلت البس بنطلونات ودلوقتي بلبس بنطلون وتونيك مبروك الله يبارك فيك آه. دلوقتي بقيت البس لا لا لما حد فكرني باسمه نسيته لما قيل سلني يا ربيعة قال له ايه لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربيعة قال سلني يا ربيعة قال له ايه أسألك مرافقتك في الجنة على فكرة ايه بعد كده اصلا يعني كان ممكن يقول له مثلا أسألك الفردوس الأعلى ويبقى بعيد في الفردوس الأعلى مش مش الفردوس الأعلى دي مش شرعين يعني تمام إنما قال له إيه أسألك مرافقتك في الجنة ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم طب ممتاز هدعي لك بقى قال له إيه فأعني على نفسك بكثرة السجود اشتغل أما إن كان الطبع خسيسا ف خلاص يرضى يرضى والطبع إن كان خسيسا يبتلى المرء بالكسل يبتلى المرء بالكسل ثم يفترق الناس في الكسل إلى ثلاثة احفظوا دي رجل كسول يأنف أمام الناس يأنف أن يظهر كسول أمام الناس يأنف أن يقول لك أنا ما صليتش الفجر وماليش ورد وما بقومش الليل وما بغضش بصري وما بعملش الحاجات دي خالص فيمثل علينا أن هو غير كده هو يظن ان هو يستر نفسه ولا يعلم ان الله عز وجل فاضح له ربنا فضحه وباين عليه لان اللي كده بيبان عليه ولكن يأنف فيعمل ايه يمثل علينا فيدخل في دائرة المتشبع بما لم يعطى بما لم يعطى يتشبع بما لم يعطى قال يعني هو وهو ما فيش الثاني يأنف ولكن آه، أمام نفسه فقط فنفسه يكون أي حاجة حتى بينه وبين نفسه أي حاجة في- حتى لو بينه وبين نفسه فإيه اللي يحصل يبتلى بأحلام اليقظة يبتدي يعيش مع نفسه يعمل مجتمع مع نفسه في الأوضة غالبا النور مولع مش مطفي ساعات بيعملها النور مولع بس هو بيخاف ينام وهو بيحلم أحلام يقظة فبيبقى النور مولع ده فعلا ويعيش بقى حياته والطلبة عارفين أنا قصدي إيه كويس يبتدي بقى يعمل حاجات كتير بقى يعني ممكن يبقى لسه أصلا في تانية وما شاء الله عليه لا قوة لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله عبال ما دخل الأوضة وقعد نص ساعة لو سألته أنت فين هيقول لك خلاص أنا أصلا شغال دلوقتي general manager ومتجوز وساكن في رشدي. يعني يفضل قاعد يسرح يسرح يسرح يسرح ويكبر ويشتري ويتجوز ويصلي ويصوم ويبني مساجد ويبني مساجد ويحج ويعتمر وهو فين قاعد في السرير او يبقى واد بيصلي واحلام اليقظه تشتغل وهو في الصلاه يبني له 3 4 5 6 مساجد في الصلاه بس ده غير اللي بره فعلا لما هو نفسه يعمل حاجة بس مش قادر ومش عايز ياخد القرار لأنه كسول وفي نفس الوقت نفسه تطوق ان هو يبقى ناجح اشمعنى اشمعنى فلان واشمعنى فلان واشمعنى هو نفسه يبقى ناجح في الشغل هو نفسه يبقى شيخ هو نفسه يبقى صوته حلو ويصلي الناس وراه زي الشيخ حاتم كده بآلاف مؤلفة هو نفسه يحفظ القرآن كله هو نفسه هو نفسه بس هو ما خدش القرار ان هو يعمل حاجة وواضح ان القرار بيتاخد وبعديه شغل كتير وهو مش ناوي على الشغل ده وفي نفس الوقت نفسه يحس بالنجاح هستنى كل ده لا دلوقتي احس بالنجاح اخش واجيب النجاح لحد عندي وفي ثانيه ابن القيم بيقول ايه قال واخس الناس همه الكلام ده لابن القيم في الداء والدواء وأخذت الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها يفضل يجيب فيها لنفسه وتجلى وهي أضر شيء على الإنسان ويتولد منها العجز والكسل والتفريط والحسرة والندم والمتمني شوف الكلام ده بقى قال والمتمني لما فاتته المباشرة الحقيقية بجسمه حول صورتها في قلبه وعانقها وضمها إليه فقنع بوصال الصورة الوهمية الخيالية في فكره صح؟ إن هو لما شاف الدنيا كده فيها تعب وفيها مشاكل كتير ايه اللي حصل قال لك انا اجيبها لحد عندي واعيشها ولما اعيشها هحس بنفس الاحساس وبيحس بنفس الاحساس ولكن هذا اخص الناس همه والثالث من رضي بالامر على اطلاقه فهو راض في نفسه ورض بين الناس فلا يتكلف صلاحا ولا يبتغي نجاحا إنما يعيش يأكل ويشرب وينظر إلى من يصلون إلى أهدافهم وإلى المراتب العلى ولا يغضب لذلك وفي ذلك أيضا كلام لابن الجوزي عايز أقرأه لكم قلت لكم قبل كده بس هقرأه لكم تاني ابن الجوزي بيقول إيه تأملت حالة عجيبة وهي وهو أن أهل الجنة الساكنين في أرضها في نقص عظيم بالإضافة إلى من فوقهم إن أنا أبقى قاعد في منزلة وفي واحد فوقية يبقى التاني ده بعيد جدا وأنا في نقص منه وهم يعلمون فضل أولئك فلو تفكروا فيما فاتهم من ذلك وقعت الحسرات هيزعل غير أن ذلك لا يكون بس ده ما بيحصلش لأن ذلك لا يقع لهم لطيب منازلهم ولا يقع في الجنة غم ويرضى كل بما أعطي من وجهين أحدهما أنه لا يظن أنه يكون نعيم فوق ما هو فيه وإن علت منزلة غيره هو مش هيظن في حاجة أحسن من كده قال والثاني أنه يحبب إليه كما يحبب إليه ولده تحب الحاجة اللي هو فيها زي ما انت تحب بيتك قوي او تحب ابنك قوي فتحبها وما تطمعش في ابن اللي جنبك ثم قال إلا أن تحت هذا معنى لطيفا ركز معايا وهو أن القوم خلقت لهم همم قاصرة في الدنيا عن طلب الفضائل ويتفاوت قصورها فمنهم من يحفظ بعض القرآن ولا يتوق إلى التمام هو أصلا مش عايز ومنهم من يسمع يسيرا من الحديث ومنهم من يعرف قليلا من الفقه ومنهم من قد رضي من كل شيء بيسيره ومنهم مقتصر على الفرائض ومنهم قنوع بصلاة ركعتين في الليل ولو علت بهم الهمم لجدت في تحصيل كل الفضائل ونبت عن النقص ونبت عن النقص فاستخدمت البدن كما قال الشاعر ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوت همتي فهمتوا حاجة؟ ان اهل الجنة دول وهم قاعدين في الجنة شايفين في ناس فوقيهم فوق بعيد وهم عارفين ان هم احسن منهم وفي نعيم اكتر منهم ومع ذلك ما بيتضايقوش ليه لان القوم دول خلقت لهم همم في الدنيا فلما خلقت هم لهم همم في الدنيا عملوا اعمال معينة ولم يطمعوا في غيرها في الدنيا فلم يطمعوا في اجر غيرها في الاخرة بمعنى ان هو بقى يشوف الولد اللي حفظ القرآن يقول ايه عليه ايه ما شاء الله شوف ما شاء الله شوف الواد الواد تركي وبينضى القرآن كأنه عربي شوف فيديو مثلا على البتاع شوف البنت الصغيرة حافظة قد ايه ما شاء الله لا قوة الا بالله شوف ال ال ال ال ال الاخوات مع شوف الناس ده انا اعرف واحد تصدق بمع حابب قوي القصص دي جميلة هي صح بس هل غر ما غرش عادي لما بقت عادي لما دخلوا الجنة وهم بقوا أعلى منه برضه ما غرش لأن هو عادي همته قد كده فدخل في مكان قد كده فلما شاف واحد قد كده ما زعلش فهمت قصدي ايه؟ هي دي الفكرة ان انت لما تكون همة عارف لما تيجي تبقى انت ذاكرت قوي قوي قوي قوي قوي وطلع في الأول لا قدر الله يعني على الكلية تمام لما تطلع الأول إيه اللي يحصل تيجي تبص كده تيجي انت متأكد ان انت طالع الأول تيجي تبص تلاقي نفسك التاني وتلاقي واحد معك في نفس اللجنة كان غاشش وطلع الأول تقول ايه تزعل جدا ليه لأن أنت تستطيع أن تصل إلى هذه المكانة ولكن في واحد جه خد مكانك الباقي بقى اللي جايب مقبول هو اصلا ما سألش مين الاول على الدفعة ان شاء الله يطلع مين بالله ان شاء الله ان شاء الله عم محمود البوابي يطلع الاول على الدفعة انا مالي انا اصلا ما بفج... يعني اي حد يطلع الاول على الدفعة عادي ايه مشكلة يطلع ايه فكرة ان انا اطلع الاول ايه الميزة في كده يعني يعني انت هتاخد ايه لما تطلع الاول بالظبط هو بيقول لك بالظبط ايه المشكلة وليه في دفعة أصلا ليه في كلية أصلا احنا ليه نذاكر من أساسه يقول لك مربع ونص وميكانيكا وهندسة وإيه ده وهو ما تتخرج يقول لك انسى بقى كل اللي اتعلمته تعالى بقى انا ه... ايه الاحباط ده وانا قاعد كل ده عشان تقول لي في الاخر انسى كل اللي اتعلمته ده انت مفتري يا رب اعفو عنا لذلك مين اللي هيغضب اللي كان عنده انما اللي ما, ما جاتش في دماغه ان هو يطلع الاول مش هيغضب فهمت قصدي ايه نفس الموضوع ان لما تكون انت هنا في منزلك ما بتشتغلش مش هتزعل ان في حد فوقيك ما هو طبيعي طيب اخيرا كده سرد للنقط لان انا اتاخرت فما ينفعش اطول عليكم اكتر من كده سرد كيف اكون من اصحاب المنزله الاولى الذين يمضون بلا التفات ويقررون بلا تردد واحد لا تتردد في اتخاذ القرار تعرف عيبك أو تعرف الميزة التي تريد أن تحصلها خذ القرار الآن لا تتردد ما تروحش وتيجي ما تجربش لأن التجربة والتردد سبب من أسباب الغواية الغواية قال تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا رايح جاي رايح جاي رايح جاي. يا تصلي يا ما تصليش صح غلط يا تصلي يا تصلي خد القرار بغير تردد اتنين لا تستأذن انا قررت ان انا التزم بحاجات معينة انت صاحبي اجي اقول لك بتاع ايه يعني انا جاي اخد رايك في ايه انا مش طالع لحيه انا بتوب مش ايه رايكم بقى يا جماعه نحفظ قران ايه بقى رايكم ايه ايه مفيش حد عايز يحفظ قران طب خلاص انا برضو شفت ان دي يعني مش فكره حلوه قوي تمام طب يلا بقى نشرب مخدرات يعني ايه رأي امشي ايه يا يا احمد انت فين انا رايح الدار دار ايه بحفظ قران ايه ده ايه البيع ده طب ما كنت تقول لنا ماشي ما أنا- انا كنت هقول لكم بس بعد ما اروح ايه يا ابني عدم الرجوله دي ايوه انا مش راجل شكرا انا رايح بس الداخل واما اطلع هبقى اكلمك اقفل هيكلمك بعد ما تطلع يعاتبك 100 سنه وفي الاخر يقول لك هي الدار فين انما لو قلت له ابتداء عمره ما- عمرك ما هتوصل قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعد- لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين شوف ربك كنا لسه بنقول الكلام ده النهارده شوف ربك يقول ايه ولو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خباله ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم ده هو حلو يعني لو انت بقى كده قلت له يلا بينا فقال لك لا ما جاش هو حلو انه ما جاش لانه لو كان جه كان هيعطلك واكثر من رايتهم هلكوا في حياتي هلكوا بسبب اتنين صاحب وزوجه والعكس صحبه وزوج وفي الجمله الصاحبه او الصاحب من جمله ال- الزوج او الزوجه من جمله الاصحاب اغلب من رايتهم انتكسوا في حياتي كانوا بسبب الاتنين دول صحاب وزوج او زوجه فاتنين لا تستأذن ثلاثة كن واضحا في عيوبك أمام نفسك أو في الميزات التي تريد أن تحصلها أريد أن أكون كذا أريد أن أفعل كذا أريد أن أواظب على كذا كن واضحا أربعة استعد للاختبار مش ماشية كده يعني مش دلوقتي قلت مثلا إيه أعاهد الله عز وجل أعاهد الله عز وجل على أن على أن أكذب أبدا أنا بقول لك الأسبوع ده هتمر مقدر الله عز وجل يعني هتمر بمشكلة ما يخرجكش منها إلا الكذب يعني مش هتطلع إلا لما تكذب وإن كذبت هلكت وإن صدقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق منجاة ولكن سنة الله عز وجل أن يختبر كل من أطاعه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ال- ال- الجملة الشهيرة تمام عايز البس النقاب وبابا وماما مش موافقين او عايز اربي لحيتي وبابا وماما مش موافقين يا ابني كل الناس في الدنيا حصلت لها الموضوع ده لما كانت عايزه تعملها ويا بنتي نفس الكلام كل الملتحين اجزم ان اغلب يعني يعني انا بيتهيالي ان 90% من الملتحين اللي حبوا يربوا دقنهم بابا وماما ما كانوش موافقين و90% منقبات اللي كانوا عايزين يتنقبوا او عايزين يلبسوا عب- عبايات حتى تمام بابا وماما ما كانوش موافقين تمام فلو كل واحد مشي مع بابا وماما في النقطة دي ما كانش زمانك انت الموضوع وصلك او انت الموضوع وصلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ده اختبار وانا اقول اكثر الشباب ولله الحمد يتجاز- يت- يتجاوزون هذا آه، الاختبار مش عارف ليه يمكن هم بيعترضوا على طول اصلا على بابا وماما فما جاتش على دي ولا وتلاقي اصلا ومشكله احيانا تجد ان هو اصلا عاقل ابوه وامه وجاي في الحته دي يقول لك طب وبر الوالدين ايه انت اصلا ما بتسمعش كلامهم وجاي في الحته دي جاي تقول لي بر الوالدين ولا فيها وليس في ذلك بر ابدا بل البر ان يطيعه الله عز وجل ولو عصاه خمسة استعد للتضحية استعد للتضحية انت قررت ان انت تمشي في السكة دي اكيد في حاجات مش موجودة في السكة دي موجودة في السكة التانية مش هتكون موجودة مش هتكون موجودة معاك ما ينفعش تكون انت ستمضي ستمضي وتلتفت ثم لا تشتاق ما دام التفت لما ستضحي به ستشتاق إليه ستة والأخيرة كن صبورا صاحب نفس طويل لأن الطريق يبدأ من من منذ بلوغك إلى يوم أن تموت فأنت في هذه القضية طالما في في جسدك روح ستة لا تتردد لا تستأذن كن واضحا مع نفسك استعد للاختبار استعد للتضحية كن طويل النفس خذ القرار في أي شيء ولا تؤجل فعلا عمل أو قرار اليوم إلى الغد فيزداد الكسل في قلبك أو يزيد الكسل في قلبك غرسا على غرس حتى يأتي عليك زمن لا تستطيع أن تخرج منه كل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك